بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية تشاهدون الآن فضفضة شين يعقوب
الروح تسري والملائكة عشان كده حلقة الليلة اسمها ايه؟ رجال مواقف والقلب يسبح في بحر نصيحة للمنتقبات يحمله وخصوصا الطالبات دموع العين اثبتنا سر البكاء اثبتنا واعلمنا ان كنا على الحق المبين عن عن معنى الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله سؤال بجد كيف حال قلوبكم مع الله اخباركم ايه احوالكم ايه طمنوني بالله عليكم اخبار الطاعات ايه قيام الليل والواجب تلاوة القرآن والورد الذكر ولهج اللسان بيه ايه الاخبار ايه الاحوال ها وعايز اسال كمان بالمره عن المعاصي ها ايه اخبار المعاصي قول لي انت بطلت تبص للنسوان ولا ما لسه ما بطلتش ربنا يتوب عليا وعليك ويعفو عني وعنك ويغفر لي ولك ويسترني واياك في الدنيا والاخره وانت اتحجبت اتنقبت ولا لسه لسه مستنيه ايه الموت ياتي بغته اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اني اسالك يا حي يا قيوم أن ترحم كل ميت مسلم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وإنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم عاف كل مبتلى مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء اللهم إنا نسألك أن ترفع مرضى المسلمين إلى العافية امسحهم اللهم بيمينك الشافية اللهم زدنا ولا تنقصنا ربنا يا وهاب يا بر يا تواب اللهم تابع لنا الخيرات واجعلنا من السابقين بالخيرات اللهم اخصصنا بتحف عطايا المواسم اللهم اخصصنا بتحف عطايا مواسم الخيرات اللهم املأ بيوتنا وقلوبنا وحياتنا من خيراتك وبركاتك اللهم إنا نعوذ بك من الكدورات والمنغصات اللهم إنا نعوذ بك من المكدرات والمنغصات اللهم استعملنا في سوق خيراتك إلى من تحب من عبادك آمين آمين آمين النقاب إمتى؟ وانت يا عمي اللي مش مواظب على الصلاة يا عمي يا أستاذ يا خال يا ريس يا معلمي رد عليا مشغول بمين كلمني هتواظب على الصلاة بقى والمسجد والحاجات الجميلة دي امتى عشان تحس بمتعة الحياة وهرجع لك انت تاني قربك من ربنا هيزيد وسعادتك بربنا هتتم اذا انتقبتي تقولي النقاب ما انت شايف اللي بيجرى في النقاب ده احنا كل يوم بنسمع كلام وتريقه عن النقاب من مشايخ و... وناس كبار وعمالين يقولوا لنا ارجعوا للشرع والشرع ما فيش نقاب يمكن ده مدخل قبل ما ارجع لقضيه السيره وانا مش عارف ايه السبب في الحمله الجديده تي تاني تلفزيونيا على النقاب مش عارف لا ادري ما السبب رغم انه صدر حكم قضائي والقضاء سلطه اعلى من السلطه القضائيه السلطه القضائيه ب... لا انا ما اقصدش ما فيش سلطه اعلى لكن اقصد السلطه القضائيه ما فيش سلطه يعني ت- ترد عليها او ترد احكامها احكام القضاء نهائيه فصدر حكم نهائي بعدم منع المنتقبات من دخول الجامعات ومن المدن الجامعيه والامتحانات الحكم ده اخبرني به الشيخ ابو اسحاق ربنا يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافيه وانا ابشركم ان هو بفضل الله عز وجل بقى احسن النهارده الحمد لله رب العالمين ربنا يشفيه ويعافيه ويتم عليه الصحه والعافيه يا رب العالمين ولعله ان شاء الله الاربع الجاي تشوفوه باذن الله تعالى آه على الهواء باذن الله الشاهد انا عايز اقول الشيخ هو اللي اخبرني ان في حكم قضائي صدر واظن عنده صوره منه او شيء من هذا ف بقول ماذا يريدون من المرأة أنا عايز أقول أساتذتنا وعلمائنا وكبارنا علماء الأزهر يعني ما لا أدري إيه اللي بيجرهم إلى مثل هذه الحرب بقول لهم أنتوا العلماء وأنتوا الدعاء وأنتوا الكبار وأنتوا الأساتذة وأنتوا المستقبل ف آه، انتوا شايفين ان النقاب كل ما بيهاجم بيزيد واللي بيهاجمه يعني اقول ايه إيه، يعني إيه، بيسقط من عين الامه لانه دين فلذلك انا لا ادري ايه اللي بيجركم الى هذه الحرب لتتنكروا لاصولكم صدر كتاب ظريف لطيف خفيف بسيط جميل آه، اسمه فتاوى علماء الازهر فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب فتاوى آه، كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب الكتيب الخفيف الصغير ده جاب آه، يعني اسمحوا لي اقرا لكم بس فتاوى كبار علماء الازهر ما بقولش ان انهم بيقولوا كلهم ان النقاب لا هشوف بدل ما ما اقول ال- فتاوى كبار علماء الازهر من قديم من قديم بقى اول حاجه النساء يخرجن منتقبات للحافظ ابن حجر من ائمه الازهر وكبار الشافعي اثنين على النساء تغطيه وجوههن اذا خرجن جلال الدين المحلي من ائمه الازهر وكبار الشافعي يجب ستر وجه المرأة جلال الدين السيوطي من أئمة الأزهر وكبار الشافعي اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه زكريا الأنصاري من أئمة الأزهر وكبار الشافعية خروج النساء سافرات خروج النساء سافرات الوجوه من دواعي الفتنة ابن حجر الهيتمي من أئمة الأزهر وكبار الشافعية مشروعية ستر الوجه للخطيب الشربيني من أئمة الأزهر وكبار الشافعية وجوب ستر الف... الوجه لأنه يفضي إلى الفتنة غالبا شمس الدين الرملي من أئمة الأزهر وكبار الشافعية يجوز في الحج أن تستر المرأة وجهها لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي شيخ الأزهر سابقا الأسبق وإمام المالكية يجب ستر الوجه حال الإحرام إن ظنت الفتنة بها الشيخ أحمد الدردير من أئمة الأزهر وكبار المالكية الوجه والكفان عورة يحرم النظر إليهما لفضيلة الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر الأسبق وإمام الشافعية إذا أرادت المرأة ستر وجهها إذا أرادت ستر وجهها عن الرجال جاز مطلقا الشيخ محمد الدسوقي من أئمة الأزهر وكبار المالكية اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه لفضيلة الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر وإمام الشافعية إبداء المرأة لمحاسنها كوجهها لا يجوز للشيخ محمد أبي الفضل شيخ الأزهر الأسبق من يبيح كشف الوجه والكفين يجب أن يقول بالتحريم في هذا الزمان لفضيلة الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر عورة المرأة جميع جسمها لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة من كبار علماء الأزهر الشريف يجب ستر الوجه والكفين عند الفتنة لفضيلة الإمام الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الشريف الأسبق القول بوجوه ستر الوجه قول معتبر لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف في ديار المصرية يجب ستر الوجه في الحج إذا خيفت الفتنة لفضيلة الدكتور سيد سابق من كبار علماء الأزهر رفض النقاب امر عجيب وغريب لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحم الله الجميع الشيخ الشعراوي رفض النقاب امر عجيب وغريب وزير الاوقاف المصرية الاسبق فضيلة الشيخ الشعراوي لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما للشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر إذا أرادت المرأة أن تنتقب فلا حرج عليها للأستاذ الدكتور محمد المسير من كبار علماء الأزهر تفسير قوله تعالى يدنين عليهن جل- من جلابيبهن للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية السابق من كتابه التفسير الوسيط تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار سابقا وفيهما في الموضعين في قوله ويدنين عليهن من جلابيبهن وفي قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال بوجوب النقاب النقاب حق للمرأة المسلمة الدكتور يوسف القرضاوي من كبار علماء الأزهر الشريف أيضا آراء بعض العلماء الأزهريين في مسألة النقاب مثل الدكتور أحمد طه ريان من الدكتور أحمد عبد الرحمن الدكتور محمد عبد المنعم عبد المنعم البري فضيلة الشيخ عبد الله مجاور هذا الكتيب يجمع آراء علماء كل دول علمائنا وأساتذتنا وكبارنا وكباركم كبار الكل لذلك اللي يقول النهارده يعني انا بقول اذا انسان قال ان النقاب مستحب فيعني لا نستطيع ان نشنع عليه لكن اللي يقول النهارده النقاب مش من الدين اللي يقول ان النقاب النهارده مش مستحب يبقى اتى احدث قولا جديدا فخرق الاجماع الاجماع على ان النقاب مشروع في كو- في كونه آه، مستحب او واجب فرض وانا اقول ان المساله عندنا قولا واحدا هو فرض بدون تردد وهذا ب... ليه بقول قولا واحدا عشان بس ما حدش يعتب عليا لان الائمه الامام احمد ال- آه، مذهب الحنابلة على انه فرض المذاهب الثلاثه الاحناف والمالكيه والشافعيه على انه مستحب ويجب اذا خشيت الفتنه وانا بقول في زماننا تخشى الفتنه فاذا كانت الفتنه تخشى في زماننا فلذلك يبقى الاربعه بيقولوا واجب فرض خلصت القضية القضية منتهية فالكلام ل- للمشايخ يعني آه، أسأل الله عز وجل آه، أن آه، يثبتنا وإياكم على الإيمان وأنا وأنت كلنا هنموت هنموت وهنقابل ربنا وهيسألنا عن كل كلمة قلناها قال مالك ابن دينار عليه رحمة الله أتحسبون أن عيني تقر بكلامي كيف وانا اعلم ان الله سائلي عنه يوم القيامه ربنا هيسالني يوم القيامه انا قلت كده ليه وانا اخشى ان بنت منتقبه اهينت في موقف او في مكان تاتي يوم القيامه وتقول لفلان الذي يحارب النقاب يا رب خذ لي حقي منه اما تقف قدام ربنا وتقول يا رب خذ لي حقي يا ترى انت هتقول لربنا ايه هذه هي ثم نصيحة للمنتقبات وخصوصا الطالبات اثبتنا اثبت واعلمنا ان كنا على الحق المبين ولا يتلاعب بكن اهل الاهواء للطالبات معكن حكم من المحكمة نص الحكم أنه لا يجوز قانونا أن, تن أن تمنع المنتقبة من المدينة الجامعية ولا دخول الجامعة ولا دخول الامتحانات إن تعنت معكن متعنت تقولي له اتق الله نقول له بلاش تقولي له انت انا بقول بقول له اتق الله واحذر أن تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا احذر أن تعاقب في زوجتك وبناتك لأن الجزاء من جنس العمل بإيذائك لأهل العفة والحجاب ستعاقب إن قلت أنا عبد مأمور أقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم اعود الى المنتقبه انا عايز المنتقبات بقى يشرفونا يثبتنا ان النقاب صحيح شعار العفه وشعار الطهاره وشعار الالتزام تبقى اخ احسن اخلاقيات واحسن ادب واحسن سمت صالح واحسن هدوء بحزن جدا لما اسمع عن منتقبه اسهل شيء عندها انها تنزل النقاب نزلي النقاب تنزل النقاب يعني إيه إيه لسه بي- بيشتكي اخ آه، من الدكاتره آه، بتاع اذن فبيكشف على اذنها راحت منزله النقاب قال لها انت بتنزلي النقاب ليه؟ انا مش عايزك تنزلي النقاب هي ودنك كفايه فما تبقيش مستسهله تنزيل النقاب عن وجهك نقابك شرفك ما تنزليش النقاب عن وجهك ابدا مهما بلغ الامر نصيحه لاولياء الامور للاباء والامهات في البيوت بقول للاباء والامهات في البيوت يعني كفايه عذاب البنت في الشارع بلاش كمان احنا كمان في البيت نشد عليها ونعذبها ونأذيها أعينوهم أعينوهم على طاعة الله أعينوا البنات على طاعة الله لا تدفعوهن إلى الفسق والفجور يعني لما تبقى الأم كل همها إن البنت تتزوج الزواج مش قضية الزواج مش قضية النهاردة قول لها بالعكس يا شيخ انت مش عارف الزواج قضيه خطيره جدا لا قضيه خطيره ولا حاجه انا عايز اطمن عليها قبل ما تموت اطمني اذا سبتيها لله اذا سبتيها ملتزمه اذا سبتيها عارفه الدين هو ده اللي يطمن النهارده اخبرني احد الماذونين الله يهديه ويتوب عليه الاخر بيقول لي ان الزواج اذا زوجت في الشهر 100 اطلق 100 هو زعم ذلك ربنا يهديه فبيقول إن يعني بيكتب 100 قسيمه زواج و100 قسيمه طلاق يعني اللي بيتجوزوا قد اللي بيطلقوا فانا مش عايز اجوزها النهارده وتتطلق وترجع لي بكره افهمي اسمعيني مشغوله بايه طب ما تزعقش مش هزعق خليكي معايا طيب مش مش هم مش هم الجواز هو مش هم الهم انها تبقى متدينه وعارفه ربنا ومحافظه على نفسها وعايشه حياة في رحمة الله بس اموت وانا مطمن لكن اطمن ازاي وانا سيبها في ظل زوج فاسق لانها هي كمان مثله وبقول للراجل يا راجل خليك راجل يا عم الحاج ازاي ترضى ان بنتك تكشف وجهها وانت تامرها بذلك انا عايز اقول للاباء والامهات ارحموا البنات احنا في زمن صعب الزمن البنت يا منتقبة وخايفة من ربنا ومستقيمة يا في الناحية التانية خالص الولد نفس الشيء يا ملتحي وقريب منها وملتزم يا اما شمام فارحموا الاولاد سيبوهم يقربوا من ربنا ليحفظوا انفسهم الفتنه شديده فلا تزيدوا هموم اولادكم ولا تفتنوهم عن دينكم والاخره خير لكم من الاولى وما عند الله خير وابقى ثم نعود الى السيره بحبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو مربي هذه الأمة وصدق الله ذو الجلال الجليل الكبير سبحانه وتعالى المتعال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نرجع إلى السيرة ومعين السيرة لا ينضب قصة ان زاد بطش المشركين بالمسلمين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين اخرجوا الى ارض الحبشة فان فيها ملكا لا يظلم احد عنده وقلنا ان قوام الملك العدل وافضل ملك على ظهر الارض من ملوك الارض هو الذي لا يظلم احد عنده لا يرضى بان يظلم احد عنده وهو الذي يراعي الله بهذه الكلمه قال النجاشي والله ما قبل الله مني الرشوه حين رد علي ملكي حتى اقبل الرشوه فيه فالذي اعطاه الملك هو الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير مضى المسلمون إلى هناك بضع وثمانون رجلا وبضع عشرة امرأة وأقاموا خير مقام لكن شق على المشركين أن يعيش المسلمون في هدوء وأمان فأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا إلى النجاشي والبطارقة وطلبوا أن يتسلموا المسلمين ليعيدوهم إلى أهلهم قال حتى أسمع منهم فسمع منهم وسمعنا المساجلة العجيبة بين كلام جعفر رضي الله عنه و ال ال ال يعني المهارة العجيبة في عرض القضية ثم الخروج من مأزق سؤال عمرو بن العاص وفتنته ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهداياهما خزيانين ذليلين مق... لما رجع آه لما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون غيظا اشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين ولكن بدأوا القصة بأن يذهبوا إلى أبي طالب جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا راجل كبير في السن وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى قلنا لك قلنا قول لابن أخوك يبطل انت ما قلتلوش وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازلك وإياك في ذلك يهلك أحد الفريقين عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق والله يا إخوة أنا بحبكم في الله وكأن هذا الموقف نفس الشيء فيما يحدث لبنات المسلمين أو شباب الملتزمين في هذه الأيام إذا أنت يا عم الحج يا أبا المنتقبة أو أنت يا عم الحج يا أبا الملتزم جالك حد وهددك لم ابنك عشان ماشي مع السنية ده آخرته مش حلوة بنتك النقاب ده هيودوك في داهية وانت راجل كبرت ومت... ما انتش قد البهدلة إذا حد جالك قالك كده تعمل إيه؟ شوف أنت أبو طالب ما كانش على دين الإسلام كان على الشرك أرسل لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له الناس جولي وكلموني وانا كبرت وانا مش قدهم فارجوك يعني ارحمني و... وسيبك من الامر ده وهنا اقول للبنت واقول للولد تعمل ايه ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته الموقف ده عايزين نتعلم منه دروس كتيرة جدا الموقف ده عايزين نتعلم منه دروس كتير جدا ودروس مهمة جدا وخطيرة جدا إلى أبعد حد إن أنت لو كنت مسنود على حاجة والحاجة دي اتخلت عنك تعمل ايه تقع ولا تتماسك في المواقف انا بقول ان بعض الناس في حياتنا تحتاج الى موقف حاسم بعض المواقف في حياتنا تحتاج الى موقف حاسم عشان كده حلقه الليله اسمها ايه للرجال مواقف مواقف في مواقف تحتاج منك مش انك تميع القضية مش انك تأجل القضية مش انك انت تطبطب القضية مش انك انت تمرر القضية مش انك انت تهادي القضية تحتاج منك الى حسم الاسم ده ينهي المسألة اما اذا تلونت في هذا الموقف تفضل طول عمرك تتخبط قال الملك الله العظيم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أول مرة الموقف بتاع أول مرة اللي يتخبط فيه يفضل طول عمره يتخبط احنا قلنا قبل كده ان ابن القيم قال لابد لقلب التائب من عصره اذا صبر على العصر ثبت ورسخ الايمان في قلبه فارتفع واذا اهتز لسه كنت بقول له النهارده عايز لما حد يزقك كده تبقى حيطه ما تزقش ثبات شوف سيدنا كعب بن مالك لما سمع ان النبي جاي قال فطفقت اتذكر الكذب بماذا ساخرج من سخطه غدا حتى افكر في كذبه تمشي اقول له ايه اقول له امي ماتت لا ده انا قلتها له قبل كده دي اقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه قال فلما قل قادما انزاح عني الباطل واجمعت صدقه لما اجمع الصدق اتعصر مئة عصرة نية بدون مبالغة مئة عصرة يتعصر ويثبت لما يخرجوا وراء قرايبه قال فخرج خلفي طائفة من قومي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي حد فكرت أرجع أو لا يا رسول الله أنا كذبت عليك لا فعلا كان عندي ظروف معلش سامحني لكن ثبت بما رأى حوله من الثابتين سبحان الله العظيم قال فسألت هل لقي مثل الذي لقيت أحد قالوا نعم هلال ابن أمية والثاني ذكروا له قال فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبت بهما بقول للأخت المنتقبة بصي حواليكي الدنيا اتملت نقاب هتتهزي بعد ايه بعد ايه بعد ايه ده انت كنت السبب في في انتقاب ملايين مفيش مجال انك تتهزي بقى خلاص اثبتي لهؤلاء ثبتنا وعدت القضيه خلاص عدت عدت انتهينا فالشاهد بقول ان بعض المواقف في حياتنا تحتاج لقرار حاسم القرار القاطع آه، بي بيكون بتجرد ت- ليحصل الثبات بص بص معايا بص معايا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هذا عمه عمه الكبير رباه منذ صغره بعد البعثة يحوطه ويرعاه ويدافع عنه ويحمله هو كبير بني هاشم أبو طالب كان كبير بني هاشم في الوقت ده قوله لا يرد كل ذلك لا يمنع أن يقال له لا ابويا امي عمي خالي جدي اي حد لا مش شالع نقاب لا انا بقول لك اهو سطوه ابي طالب هذه كلها لم تهز النبي بل قال له لا لا ده ما قالوش لا اسمع قال له ايه وبقول برضو قبل ما اقول اللي قاله للي هيقولوا الحديث ضعيف الحديث مش ضعيف قال والله يا عمي يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله يعني ينتشر وينتظر أو أهلك دون أو أموت قبلي ثم استعبر وبكى تعلمي يا أمة محمد رجل المواقف قال له بتقول ايه يا عمي والله يا عمي مش انهم يقولوا لي خليك ملك مش انهم يدوني فلوس مش انهم يقولوا خلوني سيد لا لا لا لا والله لو جابوا الشمس دي الشمس من السماء مين يقدر يجيب الشمس لو جابوا الشمس حطوها على يميني هنا وجابوا القمر ده حطوه على يساري هنا والله ما اقدر ابطل الا ان انا انصر هذا الدين او ان انا اموت كلام يخلي عمه يفهم ان القضية غير واردة اصلا كم في حياتنا من قضايا تحتاج هذا الحسم هذا القطع تحتاج الى ان نقول كلمة بدون ادنى تردد يشعر الذي نكلمه انه ليس عندنا مجال للفصال ولا للمساومة ولا للمحاولات ولا للضغوط ولا لل ما فيش مجال ده هنا ان ولادك يدخلوا الازهر يتعلموا علم شرعي يحفظوا قرآن في قرارك ان الولاد ينزلوا معاك المسجد يصلوا في قرارك ان مر- ان زوجتك تنتقب في قرارك قرارات كتير بقى في حياتنا قرارك انك تترك العمل الحرام في- ت- تشتغل شغلانه فيها حرام قرار وابوك وامك هتاكل منين هتموت من الجوع هتضيع عيالك إش. ما تقولش ايش عيب وانما قول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته قرارات كم في حياتنا من يحتاج الى مثل هذه القرارات قرار المنتقبه أن- انها لا تتزوج الا صاحب دين ملتزم عشان ما تفتنش في حياتها بعد كده قرار الملتزم انه لا يتزوج الا منتقبه صاحبه الدين عشان ما يبقاش عندنا حاجات محتاجة إلى مناقشات إنها تسلم على ابن عمها إن ابن خالها ياخدها بالحضن لما يرجع من السفر إنها يبقى تتفرج على تمثيليات وأفلام إن يبقى على تليفونها أغاني ومزيكا و... وكليبات إيه، كل دي مسائل هتحتاج فيما بعد إنها تخرج تتفسح إن إحنا نروح السينما إن إحنا نروح نزو- نزور مين نحضر فرح نتزوق كل دي حاجات هتحتاج بعد كده إلى مراحل طويلة من المناقشات والمجادلات أقطم خلصت بعض المواقف الصعبة تحتاج إلى هذا القرار الحاسم فورا خلي بالك من فورا دي فورا لأن القرار الحاسم لو اتأخر نمرة واحد لو اتأخر اتنين لو كان الكلام غير قاطع ومتميع عارف زي ايه زي اللي ماشي في طريق كده وفي فتحه يمين هيدخل على ال- السكه اللي هو عاي- الطريق اللي هو عايزه لو فاتت الفتحه دي خلاص تاه ضاع مش هيعرف يرجع لها ابدا ابدا فكرتني في الحج لما كان المفروض ندخل كده يسار على منى ما دخلناش لف بقى من عرفات و... وما أدراك توصل بعد يومين ما ينفعش خلصت قضية إذن يا إخوة أن من ضيع الطريق لا سبيل للعودة إليه إذا كان الكلام لين وغير حاسم وقاطع كلام طري ومتميع ونغير الموضوع عشان آه، فلا يزال المفتون يتعرض للفتنة كل يوم لو البنت قالت لابوها وامها اذبحوني ومش شقلع النقاب خلصت على جثتي مش هيتكلموا تاني لكن معلش يا ماما طيب آه، تقوم تدخل المطبخ تدخل اوضتها وتقفل على نفسها بمنتهى الاحترام والتوقير قال له يا عم والله قولي لها يا ام والله يا ابي والله وشوف الحته المهمه جدا دي ثم استعبر وبكى هذه الدمعه كانت اخطر الف مره من الكلام من الاستجداء معلش وعشان خاطري مجرد ان انت او مجرد صاحب القرار ان يعلن تاثره هذه الدمعه استعبر وبكى س ستذيب من القلوب كل قسوه مواقف مع زوجتك مواقف مع ابيك وامك مواقف مع مديرك في العمل او صاحب العمل هذه المواقف كلها ينهيها الحسم مع رقه القلب مع التلطف في الكلام كلام لطيف بحسم بيقول ما تروحش تصلي هروح اصلي الا الصلاه وانا اذكر هذا الكلام ده ذكرته كتير قوي في حياتي ان وانا صغير كنت شغال في مرفق مياه القاهره الكبرى كنت في اولى اعدادي كنا بنشيل رمل و- وزلط نحطه في ال- في الترشيح ترشيح الميه مرشحات فكانوا بيشغلونا كل يوم كده 20 واحد ينقوهم فانا كان وقت ما ياذن الظهر اروح اصلي ابويا مربينا ومعودنا على كده فاذن الظهر رحت اصلي جت المهندسه المشرفه على المشروع فين بتعد 19 فين فين مين ده اللي ناقص قالوا له واحد اسمه كذا محمد يعقوب راح فين محمد يعقوب ده قال لها بيصلي يعني ايه بيصلي كانت لابسه بنطلون وبرنيطه كده اما رجعت كنت فين قلت لها كنت بصلي قالت لي لا تصلي بعد الشغل قلت لها لا كنت ساعتها بقى يعني ايه لا انتوا اللي تظبطوا شغلكم على الصلاه مش انا اللي هظبط الصلاه على شغلكم السلام عليكم قلت تعالى تعالى تعالى. خليك جم اخر الشهر بيعملوا مكافآت قالوا طب هتحرمك من المكافاه وديت نفسك في داهيه ففوجئوا انها مدياني اعلى مكافاه قالوا ده الواد اللي قال لك آه، مش عارف ايه قلت لهم اه عشان ده صاحب مبدا المواقف دي انا بحكيها مواقف حياتيه يا ناس ليه عشان الناس اللي بيوهمونا ان الامه كلها ما بتقدرش لا في في الناس امه بتقدر في اصحاب المصانع واصحاب المحلات واصحاب الاشغال وأصحاب في ناس بتقدر بتقدر المواقف حتى لو هو مش على منهجك ابو طالب نفسه كان كافر ومع مش على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يحميه ويحوطه ويرعاه بس المهم يكون عندك الحسم ده في التعامل ان تبقى القضيه ما عندكش استعداد ساعتها انا بقول كده انه ينبغي ان نربي اولادنا وزوجاتنا ومن حولنا على انه في الاسلام قضايا لا تقبل الطرح في الاسلام مسائل لا تقبل المناقشه في هذا الدين آه، احكام لسنا مستعدين لاعاده الجدال فيها خلصت هو ده الدين مش لعبه هي قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه واستعبر وبكى الدمعه دي دوبت قلب ابو طالب وانا دايما اقول الإخلاص يحرك الحجر لو أنت مخلص مخلص بجد لو قلب من يواجهك حجر يذوب ويتحرك الدليل قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار لما توسلوا بالعمل الصالح ما توسلوش بالعمل الصالح توسلوا بالإخلاص اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة الإخلاص يحرك الحجر يبقى كل إنسان في موقف من المواقف دي تقول لي مش كل الناس أبطال يا عم الشيخ بالإخلاص أنت البطل الإخلاص الإخلاص فلما ولى ناداه أبو طالب فأقبل فقال له يا ابن أخي اذهب فقل ما أحببت وافعل ما أحببت ووال من شئت وعاد من شئت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا قال له أبدا مش هسلمك وبعدين قال له إيه قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمر فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا قال له خلاص انطلق اعمل اللي انت عايزه وانا مسؤول ولا يهمك انا في ظهرك وهكذا باخلاصك وثباتك يسخر الله لك من ينصرك من يكون معك ويوجهك ولكن لما راى المشركون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو بل ويجاهر بدعوته لأنه كان نزل خلاص وأنذر عشيرتك الأقربين فبدأوا يؤذوا المسلمين وتشتد عداوة المشركين إن المسلمين الباقين في مكة كانوا قليلين كان معظمهم بقى خلاص في الحبشة لكن القليلين اللي موجودين دول كانوا إما ذوي شرف ومنعه أو محتمين بجوار أحد ومع ذلك كان هؤلاء المسلمين في مكة يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور أما رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما رسول الله فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في الحرم في في المسجد الحرام في الكعبة كان يصلي في الكعبة قدام الكعبة أمام نوادي قريش جميعا لا يمنعه من ذلك مانع ولا يصرفه عن ذلك شيء إذ كانت صلاته هذه في الكعبة بين يديهم جزء من دعوته أنهم يشوفوا الإسلام وهي دي اللي بقولها برضو لكل إنسان يتعرض لفتنة ما أن يروا منك جمال دينك أنا نفسي يشوفوك وأنت واقف تصلي خاشع يشوفوك وانت بتقرأ القرآن وعينيك مرغرغة يشوفوك وانت بتذكر الله و... و... و... ودايب دايب دايب دايب دايب يشوفوك وانت آه امين تضرب يضرب المثال بك في الامانه يشوفوك وانت صادق ما بتقولش كلمه كذب يشوفوك وانت ما بتخلفش وعد قطعته على نفسك ولو على رقبتك لا تتخلى عنه يشوفوك وانت تحوط اخاك من خلفه تحميه لا انت منافق ولا مرائي ولا كذاب ولا آآ تشي بالناس ولا مغتاب ولا نمام ولا تقر شيئا من ذلك لو رأوا فيك هذا النموذج يأسرهم عشان كده سيدنا النبي كان بيصلي قدام عينيهم وكان المشركون يتهيبون النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم له هيبه كده يخافوا ولكن بعضهم كان مجرم سفيه حين بدأوا يشعرون بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية بدأوا يتجرؤون على النبي ألا لعنة الله على الكافرين روى ابن إسحاق وغيره أن عتيبة ابن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عتيبة لعنه الله أنا أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي ثم دنا فتدلى ثم تسلط على النبي بالأذى صلي عليه صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل في وجهه شد قميص النبي قطعوا له كده مزعه وتفل عليه لكن البزاق لم يقع على الن... لشرف النبي صلى الله عليه وسلم صرفه الله عنه وحينئذ دعا عليه النبي فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ونصيحتي ليك يا أخي يا مسلم إن الأحسن أن تأخذ حوات المجربة يعني دايما أقول إيه رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي لأن بعدها إيه فغفر له خذ الدعوات المجربة ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له على طول هتقع في راسي مباشرة لما أقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له أحسها أيضا دعاء سيدنا سليمان حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنه في قصة أصحاب الأخدود الغلام قال إيه اللهم اكفنيهم بما شئت فلذلك لما تدخل على أي خطر تخشاه تقول إيه اللهم اكفنيهم بما شئت تكفى إن شاء الله الدعوات المجربة منها هذا الدعاء لما حد يأذيك يأذيكي قول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك خلي الكلاب تاكل بعض اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وقد استجيب دعاء النبي خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد في تلك الليلة نزلوا في مدينة اسمها الزرقاء في الشام ف ناموا في حائط في حديقة في جنينة فالأسد دخل عليه فجعل عتيبة يقول وهي يا وهيل أخي هو والله آكلي يقولوا له ما تخافش ما تخافش ما تخافش ده هو بيمر كده ويمشي الأسد هيشم الناس ويمشي يقعد يقول لهم يا ويلي وهو والله آكلي كما دعا محمد علي قتلني وهو بمكة وأنا بالشام فقالوا لا تخشى بأسا وجعلوه بينهم أخفوه في وسطهم يعني ما خلوهش على الحرف بقى حواليه ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا وثلاثة من هنا وثلاثة من هنا من كل ناحية وناموا حوله فهم فضغم رأسه راح واخد راسه كلها ببقه الأسد راح واكل دماغه اللهم سلط على كل ظالم كلبا من كلابك ايضا مما بذل فيه رسول الله المجهود من نفسه ما ذكر ان عقبه بن ابي معيط وطأ على رقبته الشريفه وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان ألا لعنة الله عليه على كل كافر ومشرك قال الرسول ساجد وداس على رقبته برجله قال عروة بن الزبير قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله مسكوا من كتافه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة فدفعه فشده عن النبي ودفع عن رسول الله وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله في وسط هذا الأفق المتلبد بالسحب السوداء آه، في وسط هذا الأفق المتلبد بهذه السحب السوداء إذا برق يضيء وهكذا تعودنا من الله الكرم كريم تشهد أنا أشهد أن الله أكرم الأكرمين بر رحيم لطيف حليم ودود سبحانه أنا بحبك يا رب ربنا جل جلاله أبدا لم يجعل على المؤمنين ضنكا لا مخرج منه بل دوما يبشرهم بالفرج والمخارج ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يؤمن بالله يهد قلبه هذه وعود ربانيه لذلك دعوني ابشر كل مبتلى دعوني ابشر كل مبتلى كل صاحب هم كل من يعيش في ضنك ما ابشر يا عبد الله ابشر الفرج قريب بلا شك قلت لكم في مره من المرات من سنين قريبه قريبه جدا اكتشفت ان الله جل جلاله يقول ان مع العسر يسرا كنت طول عمري بفكر انها ان بعد العسر يسرا لقيتها ان مع مع مش بعد ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا سبحان الله العظيم معاه في وجود العسر عشان كده كتير قلت ان قد يكون اليسر بين ايدينا بس احنا اللي مش شايفينه حاصل بس احنا اللي من كتر الكرب آه، يعني آه، فضلنا عايشين الكرب ونسينا اليسر والفرج اللي جاي معاه للاسف الشديد و- واحنا قلنا كده في قول سيدنا زكريا عليه السلام لما دعا في المحراب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة خرج لما ربنا قال له قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس لما خرج من المحراب فأوحى إليه لا نفسه ما بيتكلمش خرج من المحراب لقى زوجته حامل إذا كانت هي حامل وهو بيدعي إذا الفرج كان موجود وهو بيطلب بس كان عايش الكرب القديم مفكر إن مفيش حاجة لسه فقد يكون الفرج بين أيدينا وموجود فعلا عشان كده في لطيفة لبعض أهل التفسير أهل التدبر يقول إيه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن أن نقول له إذا هو موجود لأن ربنا بيقول له هو يقول لشيء موجود أن نقول له كن فيكون فلذلك أقول لأهل الكربات هي مش ظلمة على طول هي فيها نور بس العيب في اللي مش شايف في اللي مش مدرك في سبحان الله العظيم يقال في بعض الإسرائيليات أن الله سبحانه وتعالى لما رأى من يعقوب أنه قد ذهبت عيناه من الحزن قال يا يعقوب ألا تتملكني ألا تتوسل إلي بي قال كيف أقول يا رب قال قل يا ذا الخير الكثير يا ذا البر الكثير في معنى هذا الكلام تملق ربك قل له يا رب انا طول عمري عايش في خيرك قل له يا رب ده انا ياما نجتني من حاجات اكبر من دي الف مره قل له يا رب وحد فرج عني الا انت ولا يسر لي امري الا انت ولا شفت خير الا منك انت تمم جمايلك توسل الى الله بنعمه الشاهد في وسط في وسط هذا الافق المتلبد مؤمنون هناك في الحبشه والمسلمون في مكه يؤذون ويطاردون والرسول وطال الاذى رسول الله نفسه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبدا المسلمون يعانون من العنت من شطط المشركين وكيدهم خلال هذا الجو الملبد ظهر برق أضاء الطريق أسلم حمزة وما أدراك ما حمزة عارف ازاي لما يكون آه واحد في بيت او بنت في بيت لوحديها منتقبه والبيت كله بيسمع اغاني ويشوف تمثيليات والكل بيتريق فجأة دخلت أختها شقتها منتقبة هي كمان سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم الرسول كان لسه بيعاني من أبي طالب من لحظات فمحتاج حد بس ايه من من العيله يبقى برضه له سطوه وقوه يسند لذلك كان اسلام حمزه حاجة حاجة حاجة ضخمة جدا للنبي كان الإسلام عم من أعمامه ولذلك ابن الخطاب لما كلم العباس عم النبي قال والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب أبوه يعني أبو سيدنا عمر لأن ذلك كان مما يحبه رسول الله بستشهد بس على ان النبي كان بيحب ان عمه يسلم وحمزة اسد الله واسد رسوله سيدنا حمزة رجل ايد سيدنا حمزة كان اخو سيدنا النبي من الرضاعة رضعوا مع بعض حمزة رضي الله عنه رجل ايد شكيمة عالي الهمه مغوار بطل أسد كان ذلك في أواخر السنة السادسة من النبوة كان سبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه ورسول الله ساكت لا يكلمه في الحوارات سألت بعض المشايخ هو أحيانا ينبغي للداعية أن يسكت الحقيقة أنه أحيانا يجب على الداعية أن يسكت أحيانا في مواقف تستلزم السكوت يا جماعة عايز أقول لكم حاجة عشان أنا بحبكم في الله إن أحيانا يا عم الشيخ يحيى الله يرحمك ويرحم أبوك بطل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحيانا في المواقف تكون الإجابات مختلفة عايز عارف عايز أقول لك حاجة أحيانا بتكون حد يسألك سؤال إجابة السؤال ده إنك تضحك في مواضع من آه من أسئلة عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه يقول سألت أبي عن كذا فضحك أحيانا حد يسألك سؤال تقول له بس هي دي الإجابة احيانا حد يسالك سؤال وتذهل كده وتبقى هي دي الاجابه هي دي المواقف اللي بيمر بيها المسلم النهارده احيانا يا ابني وانت في الحياه تلاقي ناس قاعدين في المكتب بيتكلموا في حاجه فانت لازم تسكت ما ينفعش تتكلم انا بقول شوفوا الموقف ده ان ابو جهل مر بالنبي وشتم النبي احنا ثبتت مواقف كثيره جدا الرسول رد فيها ال- لما المشركين قعدوا يستهزئوا بالنبي وهو بيطوف صلى الله عليه وسلم مر عليهم قال والله لقد جئتكم بالذبح فقالوا له انصرف راشدا يا ابا القاسم والله ما عهدناه لك آه، آه، خلاص ما تزعلش حقك علينا اسفين الرسول احيانا زي ما قال للتاني ده اللي هو آه، آه، آه، اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك لكن في مواقف كان يسكت خالص هي دي رجل المواقف عنوان حلقة الليلة للرجال مواقف ان احيانا المواقف دي انت بقى تبان فيها الحق تبان انت انت راجل قد الموقف تقدر ترد عليه او انك تسكت هو الافضل سكوتك هو الاحسن والانفع ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما ردش عليه فساكت لا يكلمه ثم ضربه ابو جهل بحجر في راسه فشجه حتى نزف منه الدم فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله والله كأن الدم ينزف الآن في قلبي حين أتصور أن رأس رسول الله نزف لما شاف سيدنا النبي ما بيردش عليه راح ضربه بطوبة في راسه ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معه كانت مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى المشهد سبحان الله انت ما تعرفش ربنا هيسخر لك مين ينصرك بيه سبحان الله العظيم كانت آه، سبحان الله حثة بالسيارة كده واحد وعشرين يبقى مش حلال قوي مش حلال خالص فقدر آه، حد خبطهم بالسيارة فقلت بعدها اللهم لا تعاقب بنا أحدا من خلقك يعني أحيانا ب- ب- بتبقى العقوبات ربنا بيعاقب ما تعرفش يعاقبك بمين اللهم لا تعاقب بنا احدا من خلقك اللهم لا تعاقبنا باحد من خلقك اللهم انا نعوذ برضاك برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك آه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما تعرفش ربنا هينصرك بمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر انت ما تعرفش ربنا هينصرك بمين هيسخر لك اللي ينصرك بيه هيسخر لك الأسباب اللي ينصرك بيها كانت امرأة مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك واحدة واقفة فوق السطح شافت الموقف شافت المشهد شافت آه، أبا جهل وهو بيأذي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمر بها الحمزة فقالت يا أبا عمارة كان دي كنيته يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم بن هشام قال وماذا لقي قالت سبه وآذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد حتى المرأة اغتاظت فغضب حمزة وكان أعز فتى في قريش وأقواهم فخرج مسرعا لم يقف لأحد طبعا لما تدخل الكعبة الكعبة يعني اللي عارف الكعبة دلوقتي في صحن الكعبة في الصحن ده كانت كل قبيلة من قريش لها مكان تقعد فيه فكان اللي يدخل يمر على القبيلة دي ما ما كانش فيه السلام عليكم بقى ساعتها هاي بونجور اي حاجة يعني عمتم مساء مساء الفل بندحرج التماسي اي حاجة يمر يسلم على ده ويسلم على دول ويقف على دول ويتكلم مع دول سيدنا حمزة رضي الله عنه لما قالت له كده استشاط غضبا فلم يقف لأحد وكان قد أعد لأبي جهل عدة إذا لقيه أن يوقع به وأقبل حمزة متوشحا قوسه فلما دخل المسجد قام على رأسه وقف فوق دماغه وقال له أتشتم ابن أخي وأنا على دينه ثم ضربه بالقوس ضربة فشجه شجة منكرة فتح له دماغه قد بتاع سيدنا النبي عشر مرات عشر شكات عشر غرز فسار رجال من بني مخزوم قبيلة أبو جهل وسار بنو هاشم قبيلة حمزة فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا وهنا فوجئ حمزة أنه أسلم شيء عجيب حد وراني بعض الجرائد أو المجلات إن بنت سألوها أنت انتقبتي ليه قالت بالعند مش عارف في إيه ولا في مين بالعند يا, يا بنتي لا يا بنتي مش كده لا صححي نيتك انك انتقبت لله اعجبني ايضا في نفس الصفحه ان سؤال واحده انتقبت ليه قالت نصره للنبي عشان كده بقول لو قالوا مستحب طب هو المستحب وحش سنه هو السنه يعني السنه انت تسيبيها ليه تسيب السنه ليه يعني النهارده زي كده لو قالوا اقعدي خمس دقايق في الشغل زيادة وخذي علاوة 100 جنيه في الشهر طب إذا قلنا السنة تزود حسناتك وترفع مقامك في الآخرة تعملي السنة ولا تسيبيها أنا بقول إن النقاب فرض ما بقولش إنه سن سنة خلي بالكم لكن لو فرضنا جدلا تنزلا مع الخاص إنه سنة نترك السنة ليه الشاهد إيه إن أحيانا فوجئت بنفسها منتقبة فوجئ بنفسه آه قال لك ايه ان هو آه ابوه مات فسب لحيته شويه ففوجئ بقى السنيه السلام عليكم ازيك يا اخي فقال لك طب خلاص سيبها لا نفسه سني هكذا الله يقل اقدار لهدايه البشر فوجئ سيدنا حمزه انه بيقول اتشتم ابن اخي وانا على دينه ايه ده انت على دينه اه انا على دينه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان الملك جل جلال الله يدبر أمر عباده كيف يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الهداية من الله اللهم اهدي المسلمين سبحان الملك أنا مش بقول لكم إن ربنا كريم انتوا مصدقيني ولا لا ده مش بس حمزة ده في برق كمان تاني اضاء اضاء اضاء بشدة فلما باقوا الاثنين بقت قوة عظيمة جدا للاسلام يا ترى البرق التاني ده اكيد ان شاء الله في اللقاء القادم ما تنسوش الواجب اول حاجة ان احنا النهارده بكرة إن شاء الله تسوعة افضل الصيام بعد صيام رمضان صوم شهر الله المحرم شهر المحرم صيامه مستحب كله كل شهر شهر المحرم لكن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنه يا ترى مين عايز مين عايز بلاوي السنه اللي فاتت تتمسح بصيام يوم عاشوراء الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا انتوا تهريتوا كلام عاشوراء عشان كده انا ما دخلتش في السكه دي لكن خلاصه الكلام ان الرسول قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر في روايه صوموا يوما قبله او يوما بعد في روايه دي اللي عليها عمل اهل العزائم صوموا يوما قبله ويوما بعده يبقى عندنا صيام تسعة وعشرة وحداشر تسعة ده بكرة بإذن الله السبت وعشرة الحد وحداشر الاثنين اتناشر التلات هنسيبه بقى راحة في الوسط وتلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر اللي هم أربع وخميس وجمعة التلاتة البيض الجمعة جاية هفتش على الواجب وهسألك انت صمت انت ما صمت اللي ما صامش هو حر بقى ايضا الواجب ال 11 ركعه كل ليله مش هنسيبهم ابدا طول عمرنا ان شاء الله وجزء القران كل يوم نص الصبح ونص بالليل ايضا الذكر الخمس حاجات مع كل صلاه مثبتينهم الاستغفار والصلاه على النبي والتهليل اللي هو لا اله الا الله البقيات الصالحات اللي هم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل واحدة من دول شوية كده طول النهار ما تنسوش الواجب أنا بحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Ha ha ha ha